السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي في لقائنا مع يوسف الأحلام وبكرر دايما مع أول كل حلقة النهاردة الحلقة رقم أربعة بكرر مع كل حلقة يوسف الأحلام إني بحلم إن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عفة يوسف وبحلم إن كل الأمة الإسلامية وكل المسلمين يكونوا في عفو وتسامح ورحمة ولين سيدنا يوسف وبحلم ان الامه كلها ربنا يمكن لها كما مكن سيدنا يوسف عليه السلام عشان كده سمينا الدروس او سمينا الحلقات ديت بيوسف الاحلام تعالوا احنا وقفنا المره اللي فاتت مع الايه رقم 2 انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قلنا ان المولى عز وجل عز وجل انزل اشرف الكتب على اشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة الله من مقاصد الإسلام يا جماعة إن ربنا يجمع البشر كله على دين واحد ولغة واحدة عشان تتآلف القلوب وتتوحد وعشان تتحقق الأخوة عشان كده بقول إن, إن مش الصح إن إحنا نترجم القرآن للغة إنجليزي وفرنساوي وألماني وكذا وكذا وكذا لكن الصح إن إحنا نجيب الناس ديت ونعلمهم لغة القرآن عشان يستشعروا بمعاني القرآن وبألفاظ القرآن لأن في كلمات في القرآن لا تصلح للترجمة أبدا إنما بيجيب لك معناها هو مش هيحس بلفظ القرآن ولا بروعة ألفاظ القرآن إلا لما يقرأها باللغة العربية الصرفة خدت بالك من المعنى مش بحرم طبعا تحريم مش بحرم من ترجمة يعني كلمات القرآن لكن أنا بقول الأفضل الأفضل بدل ما أنا هترجم لك القرآن تعالى أنت تعلم لغة عربية مش انت كده كده هتقرا قران تعالى اتعلم لغه عربيه واقرا القران باللغه العربيه ده في ناس يا جماعه في ناس ما بيعرفوش عربي خالص في اندونيسيا وفي الهند وبنجلاديش وباكستان وفي حتت كتير جدا ورغم ذلك استاذ في قراءه القران ممكن انا كراجل مصري ممكن اروح اتعلم القران على ايديه واخد منه اجازه وهو ما بيعرفش يتكلم عربي ليه لغه القران اعظم لغه اعظم لغه في الكون ده كله يا جماعه سبحان الملك أيام النبي عليه السلام وأيام الصحابة وأيام الدولة دولة الأمويين والعباسيين كانش حد فيهم بيترجم القرآن رغم علمهم الشديد بلغة الروم وفارس بلغة فارس والروم صح كده ولا ليه كانوا بيعلموا العربي ولذلك تلاقي الفترة طويلة جدا جدا وحقبة من الزمان عجيبة جدا كان أهل فارس والهند والأفغان والترك وجزء من الصين كانوا بيتكلموا اللغة العربية 10 على 10 لكن بقى مع ال ال ال الاستعمار الفكري الحديث استطاعوا أن يقضوا على اللغة العربية في كل الدول ديت أو في جل الدول ديت لكن كانوا لفترات طويلة جدا كانوا بيتكلموا لغة عربية صرف وكانوا يتكلموا بلغة القرآن وكانوا يقرأوا القرآن بلغة القرآن واخد بالك وزي ما قلت لك أنا مش محرم يعني يعني ترجمة القرآن لكن بقول الأفضل إن إحنا بدل ما نخليهم هم نترجم لهم القرآن باللغة بتاعتهم ومش هنقدر نوصل لهم الأحاسيس الجميلة بتاعت ألفاظ القرآن لكن الأفضل إن إحنا نعلمهم القرآن عشان يستشعروا معاني وألفاظ القرآن وكل بقى معجزات القرآن ال يعني ال البيانية عشان يتعاشوا مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا إن أنزلناه يستدل بها بعض أهل العلم على مسألة علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء قال جل في علاه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال جل في علاه الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا هي دي مش في حد ذاتها يا جماعة مش نعمة تستوجب علينا أن نتوجه بالشكر إلى الله صح كده؟ طب تخيل كده أخويا وحبيبي وتخيل أختي الفاضلة لو نزل القرآن باللغة الهندية او لو نزل باللغه الصينيه او اليابانيه طب بالله عليك كنا هنقراه ازاي ولغات صعبه جدا ومش هنعرف نقراه وممكن يعني حتى لو قرينا مش هنعرف يعني ايه يعني كانت المساله صعبه جدا نعمه انه نزل باللغه العربيه فهي ام اللغات نعمه كبيره جدا تستوجب علينا الشكر يبقى لازم نشكر ولازم والله تستحق أن نسجد لله شكرا أن ربنا أنزل القرآن باللغة العربية ولذلك قال جل في علاه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك شرف ليك يا محمد صلى الله عليه وسلم شرف ليك ولقومك أن ينزل القرآن بلغة القرآن باللغة العربية وبلغة قومك شرف لك وذكر لك ولقومك صلى الله عليه وسلم وأي نعمة يا جماعة تستوجب علينا الشكر قال جل في علاه لمريم عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إيه المطلوب يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين لابد أمام النعمة لابد من الشكر ولابد من الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكما قال جل وعلا ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ليه لأن في نعمة موجودة اللي هي إيه وآتيناه الحكم صبيا وقال جل في علاء لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر الكوثر اللي هو نهر الكوثر أو هو الخير الكثير ومن بين الخير نهر الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إيه المطلوب فصل لربك وانحر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إيه المطلوب فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من عبادة يا محمد صلى الله عليه وسلم فانصب في عبادة أخرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بل إن شكرتم لأزيدنكم إن إحنا نتعلم من قول المولى عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا هسجد لك يا رب شكرا ليك يا رب ان انت انزلت القرآن باللغة العربية عشان اقدر اتعايش مع القرآن ومع آيات القرآن ومع معاني القرآن آه، كتاب المولى عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني تفهمون وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تعالوا نشوف الآية اللي بعدها نحن نقص عليك أحسن القصص الله أحسن القصص سورة يوسف أحسن القصص نعم أحسن القصص ليه؟ العلماء قالوا حاجات حلوة أوي أوي وجميلة جدا جدا وكلها فعلا مقنعة أول حاجة قالوا أحسن القصص لأن دي القصة الوحيدة ال- أو الصورة الوحيدة اللي جاءت فيها قصة النبي كاملة وده ما حصلش في أي صورة من صور القرآن ما حصلش إن قصة نبي تأتي كاملة في صورة إلا في صورة واحدة اللي هي صورة يوسف الحاجة التانية أحسن القصص ليه؟ قالوا لأن فيها كل أنواع الحكم والعبر والعظات والفوائد التي يحتاج إليها أي مسلم على وجه الأرض أحسن القصص ليه تاني؟ قال في حاجة تالتة إن أحسن القصص لأن فيها بيان لعاقبة العاقبة الحسنة للصبر والصابرين ورفعة درجة المتقين وتبرئة المظلومين بتوضح لك الانسان اللي بيصبر العاقبه الحسنه بتاعته ايه والانسان المظلوم ربنا هينصره ولا لا والانسان ال- الكويس العاقبه بتاعته هتبقى ايه في الدنيا وفي الاخره بتوضحها طب احسن القصص ليه كمان قال لك لان القصه كلها انتهت بعفو سيدنا يوسف عن اخوته عشان كده كانت احسن القصص اللي كان ممكن ينتقم فما كانتش هتبقى احسن القصص طب احسن القصص ليه تاني قال لك حته حلوه قوي قوي ودي اجمل حاجه وقفت عليها قال لك لان كل النهايات الاشخاص اللي كانوا موجودين في القصه كلها كانت كلها نهايات سعيده تعالوا نشوفهم كده بسرعه سيدنا يوسف بقى عزيز مصر واسرته رجعت له يبقى سعيد ولا مش سعيد طب سيدنا يعقوب ربنا رد له ابنه إيه- إيه يوسف و- وكمان ورد له بنيامين وفوق ده كله كمان رد له بصره ادي طيب واخوه يوسف تابوا الى الله سبحانه وتعالى وعفى عنهم يوسف عليه السلام قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا طيب وال- وامرأة العزيز تابت إلى الله سبحانه وتعالى قالت الآن حصحص الحق أنا راودتها عن نفسي واعترفت مش قد إيه؟ طب ونسوة المدينة برضو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى آه، قالوا حاشا لله كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء طيب والملك أسلم وحسن إسلامه وأنقذ الله عز وجل دولته كلها بل وكل الدول اللي حواليه على يد يوسف عليه السلام طب وصاغ الملك والشاهد بيقال أيضا أنهم أسلموا شفت قد إيه النهايات سعيدة لكل اللي عاشوا في القصة وكل اللي كانوا موجودين في القصة كلهم كانت نهايتهم كانت نهايات سعيدة بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده سماه أحسن القصص طب سؤال أكيد حضرتك عايز تسأله أكيد حضرتك عايز تسألي نفس السؤال هو كان في سبب لنزول كلمة آه، آه، نحن نقص عليك أحسن القصص يعني كان في سبب للكلمة ديت اه طبعا كان في سبب حديث رواه الحاكم بسند صحيح عن سعد بن ابي وقاص انه قال نزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمانا طويلا فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو قصصت علينا نفسنا يعني تحكي لنا كده يعني ايه بعض القصص كده لان القصص مشوق جدا جدا لاي انسان على وجه الارض فنزل قول المولى عز وجل نحن نقص عليك القصص وده درس جميل قوي درس جميل يا حبايبي ان احنا لما ندعو حد ندعوه بالحاجه اللي هو بيحبها يعني اديك مثال بسيط خالص لقيت واحد مس- مثلا بيلعب بينج بونج ومشغول قوي بيه وما بيصليش ولا ليه علاقه بالدين مفيش مانع ان اخش اخش له من سكه البينج بونج يعني ايه المشكله اقول له حضرتك آه، ما شاء الله ده انت واضح ان انت متالق قوي في اللعبه دي اتعلمتها امتى والله بتعلمها بقالي سبع سنين يا مين اللي علمك والله والدي اصل كان والدي بيلعب نفس اللعبه دي ما شاء الله ربنا يبارك فيك موفق ان شاء الله واللعبه دي يعني ب- بتتلعب ازاي والله بتتلعب بطريقه فلانيه طب اقدر معلش اجرب معاك كده انا ما بفهمش بس ممكن اجرب معاك اه تعالى اتفضل لعبه في الثانيه طب آه، يا خبر ابيض ده فاضل خمس دقايق على الظهر ممكن آه، يعني معلش استاذنك نصلي ونرجع تاني طب تعال خش صلي معاك صلي معاك طب ثانية واحدة بس نقول الأذكار ما بعد الفريضة وبعدين وإحنا راجعين نتكلم شوية عن ال- الجنة والآخرة وما خش له من المدخل ده إيه المشكلة وإيه العيب مفيش أي مشكلة واحد تاني غاوي مثلا يتكلم عن أنواع الموتوسيكلات و و. خش معاه واتكلم معاه ودردش معاه قول له طب فهمني طب ايه الفرق بين الموتوسيكل ده والموتوسيكل ده والله الفرق كذا وكذا ما شاء الله وحضرتك بتفهم في كل الحاجات ديت وابتدي ايه بجح له نفسه يعني ايه حاسس ان هو مهم جدا وفاهم ما شاء الله وبعد كده ابتدي اتكلم معاه قول له يا سلام بقى شوف بقى في الاخره مش موتوسيكلات بقى يعني ما شاء الله يعني اهل الجنه مش هيخشوا الجنه ماشيين على رجليهم واحنا داخلين الجنه حتى نركب نوق حمر عليها رخائم الذهب والفضه الله شوف بقى هيبقى شكلها عامل ازاي يا اخويا وحبيبي واحنا داخلين واحنا راكبين يقول لك معقوله اه طبعا طب هل ممكن يبقى عندي موتوسيكل في الجنه آه، لو عايز آه، دسه موتوسيكلات في الجنه يعني آه، ولهم فيما تشتهي الانفس يعني اللي انت عايزه كله كل اللي تشتهيه نفسك ادخل له من الحته اللي بيحبها بس ما يكونش واحد بقى بي بيشرب خمر تقول له طب اجرب معاك عشان ادعوك لا يعني ايه يعني انا بتكلم عن حاجات اللي ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى ولا آه، معصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فده فن الدعوه فن الدعوه ان انت تخش له من الباب اللي هو بيحبه وتخش له من الحته اللي هو بيحبها وتدعوه بالطريقه اللي بيحبها اقعد في وسط ناس انا كنت زمان لما كنت اجي احضر خطبه الجمعه وانزل مثلا مساجد ما اعرفهاش خالص كنت اسال الناس المسجد اللي رايحه ده طلاب علم ولا عوام فيقول لي مثلا والله ما نعرفش اقول طب حاضر اول ما احضر خطبه خاصه بطلاب العلم وخطبه تانية خاصه بالعوام واخش القي نظره كده على المسجد قبل الخطبه ب 10 دقائق احس ان اللي قاعدين كلهم عوام اشتغل لهم بقى في القصص والحاجات الجميله كده وال وسيرة النبي عليه السلام والصحابة وهكذا علشان يقدروا ان هم ينتبهوا معايا ويلتفتوا الكلام اللي بقوله وألقي كل قصة على أرض الواقع وشوف نستفيد منها إيه طب طلاب علم نبتدي نتكلم برضه عن حاجات تانية وشروحات خاصة ببعض الأحاديث وال... والفوائد وال... وال- وهكذا خليك ذكي خليك ذكي وإيه وتعامل مع الناس من باب فقه النفس سيدنا عبد الله بن عباس قاعد وسط الصحابة ويجي له واحد يقول له هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال نعم لا له توبة ويجي له بعد خمس دقايق واحد تاني هل لقاتل المؤمن توبة؟ يقول له ليس له توبة تعجبوا قالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال الرجل الأول جاءني ودموع التوبة في عيني راجل قتل فعلا ونفسه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فما أردت أن يوئسه من رحمة الله التاني بقى جايني و- وال- والشرار بيتطاير من عينيه فايه فاردت ان امنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبه. الله ده الفقه ان انت تكون ذكي في التعامل مع الناس. بتتعامل مع ناس اغنياء غير لما تتعامل مع ناس فقراء، احنا مش هنفصل شرع يا جماعه، احنا بنفصل اسلوب اسلوب اسلوب لدعوه الاغنياء، اسلوب لدعوه اصحاب المناصب العاليه. او الناس البسطاء اللي زي حالتنا لابد ان احنا نوصل الاسلوب انزلوا الناس منازلهم هو النبي كان بيفصل دين لا انزلوا الناس ده النبي كان بيخاطب ناس كفار ويرسل الى المقوقس يقول الى عظيم كذا آه، يرسل الى كسرى الى عظيم كسرى آه، الى عظيم الفرس آه، كسرى عظيم الفرس الفرس الى مثلا فلان عظيم آه، ال- ال- الروم وهكذا الى قيصر وهكذا كان ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه واله وسلم فمش عيب ان انت تنزل الناس منازلهم وفي نفس الوقت تبتكر اساليب للدعوه وبيعجبني جدا جدا جدا الشاب اللي يشوف واقع الامه اللي عايش فيها او واقع المكان اللي عايش فيه ويبتدي يبتكر اساليب للدعوه توصل الدعوه ليهم باسلوب سهل وجميل وبسيط ولله الحمد والمنه يا رب العالمين تعالوا نعيش مع الايه تاني نحن نقص عليك احسن القصص وان كنت من قبله لمن الغافلين بما أحوين- بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين من الغافلين عن ايه من الغافلين عن معرفة قصة يوسف ايه ده هو النبي ما كانش يعرف قصة يوسف اه طبعا ازاي هو كده النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وحتى لو لم يكن أميا ما كانش حد أصلا في أرض الجزيرة يا جماعة كان يعرف قصة سيدنا يوسف بالمرة بالمرة لا متعلم ولا غير متعلم قصة سيدنا يوسف دي ما حدش كان عارفها خالص ما عرفها إلا النبي من خلال الوحي يبقى كان من الغافلين عن معرفة قصة سيدنا يوسف ودي أول مرة يسمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا يوسف ودي من أكبر الأدلة على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي يعيش في صحراء لا يعرف شيئا عن الأمم السابقة وفجأة يأتيهم بهذه القصة أليس هذا دليلا على أنه نبي صلى الله عليه وسلم والأدلة كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم واقرأ بقى في كتاب دلائل النبوة وشوف بقى الخيرات الكثيرة فده كان أكبر دليل كان من أكبر الأدلة على آه، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالقصة كاملة على وجه الدقة والتفصيل وحصل وراح وعمل وقال لهم وقالوا له يعني مش مجرد بس إن هو قال لهم ده في واحد اسمه يوسف عليه السلام حصل له كذا و- وغاب عن أبوه 40 سنة ورجع له تاني وخلاص كده لا ده حكى لهم القصة بكل التفاصيل وهذا من خلال الوحي من عند المولى عز وجل يبقى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله يعني من قبل أن تسمع هذا الكلام في القرآن تمام لا من الغافلين أي من الغافلين عن معرفة قصة يوسف عليه السلام هي وقعت أحداث القصة فين دي يا جماعة عشان يبقى بقى عايزين بقى نستحضر الم... ال... يعني ايه الجو العام للقصه والقصه ديت بدات فين وانتهت فين بدات فين يا جماعه بدات في فلسطين في انهي حته في فلسطين حد عارف بالتحديد يعني جنوب فلسطين جبتها منين من قول المولى عز وجل آه، على لسان يوسف عليه السلام وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من من البدو منطقه البدو اللي موجوده في فلسطين في الجنوب يبقى ايه يبقى هم كانوا عايشين فين في جنوب فلسطين والقصه انتهت فين في ارض مصر واخد بالك قال يا ابت هذا تأويل رؤياي لما جم مصر بقى ودخلوا ورفع ابويا على العرش و- وخروا له سجدا وهنيجي بقى لسه للموضوع الجميل الحلو ده واخد بالك يبقى اذا بدايه القصه بدات في فلسطين وانتهت في مصر ودارت القصه ما بين فلسطين وما بين مصر شفت التلاحم الجميل اللي بين فلسطين ومصر في أهل مصر يا أهل مصر ما تنسوش إخوانكم وحبايبكم من أهل فلسطين ما تنسوش إخوانكم محاصرين ما تنسوش إخوانكم اللي استفرد بهم اليهود الملاعين عياذا بالله ربنا عافينا يا رب العالمين تعالوا ن- نشوف الآية اللي بعدها ونبدأ بقى نفتح الستار واحدة واحدة على قصة سيدنا يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد من أول هنا بقى نبدأ بقى نعيش القصة بقى و- ونستشعر بقى قصة سيدنا يوسف كل اللي فات ده كله يعني كان تمهيد للقصة نفسها عيش معاها بقى بقلبك وحس معاها بقى قصة سيدنا يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين تعال بقى زي ما قلنا واتفقنا كده نفصص الآية ونفصص الكلمة حرف حرف ونعيش بقى مع العب- العبر والعظات والحكم وننقل إيه الكلام ده كله على أرض الواقع اللي احنا عايشينه إذ قال تذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال يوسف لأبيه يا أبتي يا أبتي الله يا أبتي ديت كان كان باليه ولا بالكسرة؟ يعني ال ال ال يا أبتي الته اللي موجودة فيها أبتي موجود تحتها بص في المصحف أنا عايزك تمسك المصحف وأنت معايا تحتها كسرة ولا هي باليه؟ تحتها كسرة صح كده؟ طب إيه الفرق بين الكسرة واليه؟ لو كانت باليه يبقى معناها إن هو كان بيتكلم وبصوت عالي وسط الناس يا أبتي وبيتكلم إنما يا أبتي كان صوت واطي وبيتكلم بالراحة وكأنك تحس إن هو حاطط وشه في الأرض وهو بيكلم أبوه خجلا وحياء من أبيه فتحس بأدب عالي أوي أوي أوي في الفرق بين الكسرة وبين الياء دي لمحة كده على المشي الحاجة التانية إنك تحس قد إيه الأدب والحب والمودة وال... وال... والبر الشديد جدا جدا من يوسف لأبيه بكلمة يا أبتي قال الإمام القرطبي فكلمة يا أبتي هي أرقى وأجمل وأفضل ألفاظ الأدب مع الوالد يا أبتي ما قالوش يابا ولا يا حاج ولا آه، ولا فاهم ازاي زي- يعني احنا دلوقتي بنسمع حاجات يعني ربنا يا رب يعافيكم ولا ده ده في واحد بيقول لابويا يا كابتن في ايه يا كابتن يعني فاهم ازاي؟ اه سبحان الله شوف سيدنا يوسف عليه السلام بيعلمنا الادب يا ابتي بحكي له بقى اني رايت انا شفت في في الح- في الدرس اللي فات او الحلقه اللي فاتت ان القصه كلها هتبتدي برؤيه وتنتهي بتفسير الرؤيه تاويلها بس خلاص كده قصه رؤيه وتاويلها هو دي القصه كلها من اولها لاخرها فقال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت شاف في المنام حاجة عجيبة قوي إن رأيت أحد عشر كوكبا 11 كوكب والشمس والقمر الاثنين دول كمان رأيتهم لي ساجدين العلماء قالوا إيه طبعا سيدنا ابن عباس قال كانت الرؤيا فيه وحيا طبعا رؤيا الأنبياء وحي معروفة رؤيا الأنبياء وحي أي رؤيا يراها النبي بعد بعثة بعد البعثة تكون وحيا من عند الله سبحانه وتعالى أما لو رآها قبل البعثة فهي رؤيا صالحة كما يراها الصالحون طيب الوقت ده كان عنده كم سنة سيدنا يوسف كان عنده 12 سنة رأى الرؤية ديت فقال لأبوه يا أبتي أنا شفت 11 كوكب ومعاهم الشمس والقمر بيسجدوا لي الشمس والقمر دول ايه يا جماعه العلماء قالوا ايه قالوا الشمس هي ابوه لان الشمس بتدل على الرؤيه والقوه والوضوح والقمر بيدل على ايه على العاطفه والحنان وبعض العلماء قالوا لا ده الشمس هي الام والقمر هي الاب ليه قال لك لان بر الام مقدم على بر الاب كما ثبت في الصحيحين جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك تلات ارباع البر للام بالله عليك بوس ايد امك وانت قاعد جنبها وبوس ايد ابوك الله يبارك فيك وبر امك وابوك وحس بامك وابوك والله العظيم انا عايز نطلع من من كل بقول لك من كل ايه عايزين نطلع بدروس كتير وعايزين نطلع بعظات كتير وعايزين نحس باحاسيس كتيره جدا جدا من الايات ديت لان القصه دي فعلا احتوت على اشياء والله انا وانا بحضر الدروس دي انا مش مصدق نفسي ان ان الصوره دي فيها كل الدروس دي كلها الله يبقى 11 كوكب ال 11 كوكب دولت هم اخواته انت عارف يوسف كان كان اخواته كام 11 وهو ال 12 ماشي كده مش بالترتيب يعني لكن هم كانوا 12 اولاد سيدنا يعقوب كانوا 12 كان من بينهم سيدنا يوسف سيدنا يوسف لوحده يبقى فاضل كام 11 ال 11 سجدوا له ومعاهم الشمس والقمر اللي هم ابوه وامه فلقاهم كلهم بيسجدوا له طيب السؤال هو ليه سيدنا يوسف اخبر سيدنا يعقوب بالرؤيه دي ما كان ممكن يشوفها ويعديها وخلاص رؤيه وخلاص ايه يعني ما الواحد بيشوف رؤى كتير قوي قال لك لا اصل في حاجتين اما بانه علم سيدنا يوسف علم بالهام معين من عند المولى عز وجل او بتعليم ابوه علمه ان الرؤيه لابد يكون لها تعبير وتاويل عشان كده حكاها له الحاجه الثانيه ان سيدنا يوسف عرف من ابوه فيما ق- من قبل ذلك ان وجود المخلوقات الشريفه ديت كواكب الشمس والقمر لما تسجد لإنسان ده ليها معنى كبير جدا وكناية عن حاجة عظيمة جدا فلا بد يعرف تأويلها عشان كده حب إنه يسأل أبوه طب ليه تاني في جواب تاني آه في جواب تاني للقرب والتمازج والتماسك والحب والألفة والترابط اللي كان موجود بين يوسف وبين أبوه يا شباب يا شباب ويا بنات يا اللي تعبتم اهاليكم وبعدتم عنهم وعملتوا ما بينكم وبين اهاليكم جدار كبير جدا جدا اكبر من الجدار اللي عاملينه اليهود على اهل فلسطين. يا شباب يا اللي عملتوا بينكم وبين اهاليكم جدار كل واحد عايش في اوضته وعايش بعيد ولا يعرف ابوه عايز ايه ولا تعبان من ايه ولا نفسه في ايه ولا عايز ايه يعني اقعد مع ابوك اقعد مع ابوك بوس ايديه قول له يا والدي نفسي اتكلم معاك عايز افتح لك قلبي وعايزك تفتح لي قلبك نفسي يابا نتكلم مع بعض وصاحبهما في الدنيا معروفة اعتبرهم اصحابك واقعد اتكلم معاهم بدل ما تروح تروح تحكي سرك لصاحبك وممكن يفشي سرك وممكن يضيعك ويهلكك احكي سرك لابوك وامك خليهم حبايبك واصحابك وكلمهم وقول لهم على اللي انت عايزه وقرب منهم اكتر وسعد قلبهم والله العظيم ابوك وامك هيسعدوا وهيفرحوا سعاده الدنيا كلها لما يلاقوا ابنهم قاعد جنبهم بيبوس ايديهم وبيطبطب عليهم ويقول لهم نفسي اتكلم معاكم حد فيكم جرب يعمل كده ولا ولا حياتنا كلها بقت يا دوب اللي بيبر فينا ام وابوه يا دوب فقط بيروح يرمي لهم قرشين في اول كل شهر ويمشي ويبقى هو كده بيبر ام وابوه هو ده البر هو ده البر يا جماعه احنا اتكلمنا هنا في قناه الناس 8 حلقات او 9 حلقات على ما اذكر عن بر الوالدين عن حق الوالدين اتكلمنا في حاجات كتير جدا جدا كان نفسي اقولها للامه كلها وكان نفسي ت- الامه كلها تسمع ونفسي ان شاء الله والله نفسي اعملها يعني انزلها في اي سيدات اوزعها على الناس كلها مجانا نفسي الدنيا كلها تسمعها تعرف يعني ايه بر الوالدين تعرف يعني إيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الوالد اوسط ابواب الجنه أوسط يعني أحسن أبواب الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أولهم العق الوالدين عملك كله أخويا وحبيبي متوقف على برك بأبوك وأمك بر أبوك وأمك يا شباب ويا بنات البنت اللي عاملة بينها وبين أمها عداوة اللي قاعدة في وادي وعايشة في وادي وهو- وأمها في وادي اللي حياتها كلها في صاحبتها و- و- وعياذا بالله وصاحبها و و- وبعد عن أمها وعاملة جدار فاصل وكأن أمها عدوة ليها أمك حبيبتك أمك حبيبتك اللي تعبت فيكي وشقيت عشانك وشافت المر عشان تكبري وعشان تترعرعي ونفسها تفرح بيك وتحس إن أنت حتة منها قربي منها بوسي ايديها وبوسي راسها وبوسي رجليها وقربي وقولي لها ده انت حبيبتي انا ماليش اغنى منك ابدا ده ربنا وصاني بيك يا حبيبتي اموريني تحت امرك في اي حاجه طالما ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى. سؤال تاني هو السجود اللي هيسجدوه لسيدنا يوسف يعني ايه السجود؟ سجود تحيه مش سجود عباده زي قول زي زي و- وكان سائغا في شرع من قبلنا و- ولكنه نسخ في شريعتنا زي قول المولى عز وجل للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس اسجدوا لادم سجود تحيه ما هو سجود عباده وزي قول المولى عز وجل ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا اللي هو في اخر سوره يوسف برضه تمام اما نسخ السجود في شريعتنا فجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لكن ما ينفعش في شريعتنا ان حد يسجد لحد ابدا انما كان في شريعه من قبلنا كان السجود سجود تحيه طب السؤال الثالث هو ليه سيدنا يوسف ما شافش في الرؤ- هو شاف في الرؤيا ان إح- احد عشر كوكبا يسجدون له والشمس والقمر انما ليه ما شافش بقى في نفس الرؤيا انه هيترمي في الجب في ال- في في غيابه الجب في البئر وانه هيخش السجن وانه هي هي هيبتلى بفتنه امراه العزيز وانه هيحصل فيه ويحصل فيه ليه ما شافش الابتلاءات دي كلها وانه هيباع ويصبح عبدا رقيقا قال لك ان ربنا قدر اشياء على سيدنا يوسف في منها اشياء تسعده ومنها اشياء لا تسعده فسيدنا يعقوب قد يكون علم من الرؤيا كل الحاجات ديت لكن قال له القدر الذي يسعده خد بالك انا لما اكون شفت رؤيه او انا او واحد شاف رؤيه وانا ب- بقول له الرؤيه ديت لما اكون شفت فيها حاجات كويسه هتحصل فاقول له ان شاء الله ان شاء الله و- و- وده امر بيد الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا ان شاء الله ممكن يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا طب لو كان حاجات وحشه بلاش اقولها له ليه لان حصول الشر اهون من انتظار الشر انت عارف لو واحد حكم عليه بالاعدام لو قعد مستني سنه كامله وهو عارف ان هيعدم انتظار السنة أشد أشد انتظار لحظة قصدي يعني مش سنة كمان انتظار لحظة في انتظار الإعدام أشد من الإعدام نفسه فحصول الشر أهون من الشر نفسه أهون إيه؟ أهون من انتظار الشر طيب هو سيدنا يعقوب فهم الرؤية طبعا فليه ما أخبرش يا- سيدنا يوسف عليه السلام إنه هيكون ليه شأن عظيم وصاحب منصب و و و و والكلام ده كله على ش- يعني و- وآه أخبره إنه هيكون نبي لكن ما أخبروش إنه هيبقى عزيز مصر ولا هيحصل له كذا ولا هيبقى منصب ع- عالي و ليه ما أخبروش بالحاجات دي كلها؟ لحاجتين ممكن يكون دي حاجات هو ما عرفهاش غيبيات ما عرفهاش او ممكن يكون عارف ان هو هيبقى منصبه عالي بس ما عرفش هي- هيكون فين يعني ما عرفش بالتحديد انه هيكون عزيز مصر يعني لكن هو حب انه يسيبه عشان ياخد بالاسباب عارف ليه لان انت لو جيت لطالب مثلا شاف رؤيه قال لك انا شفت رؤيه بكذا وكذا كنت تقول له بس ابشر انت ناجح السنه دي بدرجه امتياز مع مرتبه الشرف يقول لك بس خلاص ما دام الرؤيه قالت كده مانيش مذاكر واخد بالك فسيدنا يعقوب اراد ان سيدنا يوسف عليه السلام ياخد بالاسباب هياخد بالاسباب علشان يوصل للاحلام الجميله اللي ربنا اكرمه بها والرؤيه الجميله اللي ربنا اكرمه بها وهتتحقق الرؤيه وهيكون عزيز مصر وهيكون نبي قبل ذلك وهيكون وهيكون وهيكون الخير ده كله سيدنا يعقوب ما اخبروش بيه عشان هو ياخد بالاسباب ويجتهد ويكد ويتعب عشان كده بنقول لطلابنا وحبايبنا خدوا بالاسباب وبنقول للناس اللي عايزين تنجحوا من اراد العلا سهر الليالي لابد ان انت تسهر وتتعب وتجتهد وتكد وتاخد بالاسباب ثم تلجا الى رب الاسباب وتقول له يا رب وفقني يا رب اعني اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وكالعاده تجري ال- ال- اللحظات الجميله اللي بقضيها معاكم بسرعه هنبدا الحلقه القادمه بالكلام عن الرؤى ايه احكام الرؤى وايه انواع الرؤى وتفسيرات الرؤى ونخش بعد كده ونكمل في قصه سيدنا يوسف عليه السلام أه بحبكم في الله والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته